السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات بصير يرى أرجل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد احبتي في الله نبدا بمشيئه الله عز وجل بهذه الحلقه سلسله اخرى غير سلسله الكونيات ويعني اشهد الله ان الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر فاننا بدانا يعني سلسله الكونيات وايات الله في الكون بمناسبه اول حلقه في هذه السلسله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بمناسبه فساد الارض بما كسبت ايدي الناس. فوجدنا انفسنا نتحدث عن ايات الله في الارض وان الله عز وجل قد خلقها على الصلاح وعلى الميزان وعلى الابداع وعلى الابهار. ثم توجهنا الى السماء الدنيا التي زينها الله عز وجل بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين فتحدثنا عن الكواكب وعن النجوم وعن المجرات وتحدثنا عن الدقه والعظمه والابداع ايضا والابهار في ايات الله في الكون ونحن بمشيئه الله عز وجل لن يعني نخصص ولكن قدر الله عز وجل هو الذي يسيرنا ففي الحلقات السابقه الحلقات الثلاث التي تحدثنا فيها في مناسبه الحج تحدثنا عن الكعبة المشرفة شرفها الله عز وجل وزادها تعظيما ومهابة وتحدثنا عن الإعجاز في الطواف حول الكعبة وتحدثنا عن ماء زمزم وكان فيما تحدثنا به عن ماء زمزم أن هذا الماء له قدرة عجيبة على أنه يتشكل تشكيلات عجيبة حينما يقرأ عليه بآيات من القرآن الكريم آيات الفاتحة ونتيجة لبحوث علمية في غاية الدقة أثبتت أن لهذا الماء ماء زمزم خاصية ما حينما يقرأ عليه فقلنا نسير قلنا نسير في موضوع القراءة أو تأثير الصوت على السوائل قلنا نسير في هذه المجموعة مجموعة التأثير الصوت على السوائل فوجدنا أمرا في منتهى العجب وأمرا في منتهى الإبداع وأمرا في منتهى العظمة والإبهار والإبداع فقلنا نتحدث لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل عن هذا الأمر الجلل وهذا الأمر الخطير وهذا الأمر المبدع في خلق الله عز وجل و نتحدث بمشيئه الله عز وجل في خلال هذه الحلقات المباركه عن قضيتين عقيديتين في منتهى الاهميه والعظم. اول قضيه قضيه اعجاز الخلق او الاعجاز في خلق الله عز وجل. ثانيا نتحدث عن اعجاز القران الكريم. يعني هناك ايات ذو نوعين. ايات الله في الكون وعظمة خلق الله عز وجل. وآيات القرآن الكريم والإعجاز في هذا التنزيل. وليست مصادفة أن لفظة آيات تطلق على النوعين من الموضوعين اللذين أتحدث بشأنهما. موضوع الآيات الكونية والآيات القرآنية لأمر ما أطلق لفظة الآيات أو أطلقت لفظة الآيات على كلا النوعين آيات الله الكونية كمثال ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته وهكذا هذا أمر في القرآن كثير جدا ثم آيات القرآن الكريم يعني يطلق على القرآن الكريم أيضا لفظة آيات تلك آيات الكتاب الحكيم وهكذا فأذكر حضراتكم أحبتي في الله أن هذه الحلقات المباركة أن هذه الحلقات المباركة إنما هي حلقات في توحيد الخالق جل وعلا توحيده في هاتين القضيتين الهائلتين توحيده في قضية خلقه لآياته في الكون وتوحيده في تنزيله لآيات القرآن الكريم نبدأ حتى لا يدهمنا الوقت في استعراض الأبحاث العلمية التجريبية الحديثة وعلاقتها بما ورد في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الخطاب هنا لعموم الناس وأرجو أن تفتحوا القلب في هذه العجالة أحبتي في الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه الآية من سورة يونس يخاطب بها الحق تبارك وتعالى الناس ممثلين في قريش التي عاندت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فهذه الايه من باب العموم المراد بها خصوص المراد بها خصوص الناس المخاطبين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نبدا بالحقائق العلميه في عام 1839 كلام قديم 1839 يعني كلام قديم اكتشف العالم هنريك ويليام دوف أن الدماغ يتأثر إيجابيا وسلبيا لدى تعرضه لترددات صوتية محددة اكتشف هذا العالم أن دماغ أو مخ الإنسان حينما تتعرض الأذن في جسم الإنسان إلى ترددات صوتية معينة فإن هذه الترددات تؤثر على خلايا المخ إما بالإيجاب فتنسق عمل الخلايا في المخ وإما بالسلب فتجعل هذه الخلايا في حالة اضطراب شديد عندما قام بتعريض الأذن إلى ترددات صوتية متنوعة وجد أن خلايا المخ تتجاوب مع هذه الترددات ثم تبين للعلماء امرا قلت به كثيرا في هذه الحلقات ان كل شيء في هذا الكون يهتز وليست هناك ذره في الكون ولا خليه في جسم الانسان الا ولها تردد اهتزازي معين ليس هناك شيء في هذا الكون احبتي في الله ساكن انما الكل يهتز نقول وما اهتزاز الجزيئات بداخلها الذرات وما اهتزاز الخلايا بداخلها شريط الدي ان ايه والسوائل التي في الخلايا ما هذه الاهتزازات الا تسبيح للخالق جل وعلا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قلت في الحلقات السابقة إن مادة السين والباء والحاء تستعمل في سبح وسبح وليست مصادفة فكل في فلك يسبحون وكل أيضا في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فخلايا المخ في حالة اهتزاز دائم طيلة فترة حياتها وقالوا شيئا أكثر عجبا وغرابة قالوا إن لكل خلية من خلايا المخ نظام اهتزازي معين وتتأثر بالخلايا من حولها كل خلية نعم المخ فيه كم خلية فيه تريليون خلية عصبية تريليون يعني مليون مليون يعني احنا عندنا المليون وعندنا ألف مليون اللي هو المليار وعندنا المليون مليون اللي هو التريليون في المخ تريليون خلية عصبية يعني واحد وقدامها 12 صفر هنرجع تاني للأرقام الأرقام التي أحبها جدا أشهد الله أني أحب هذه الأرقام الأرقام التي تجعلنا نسبح الله تسبيحا كثيرا بكرة وأصيلا ونشهد بعظمة خلقه ونشهد أنه على كل شيء قدير ونشهد أن الآية الكريمة من سورة لقمان لها عطاء إلى يوم القيامة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه السورة أستاذ أحمد الصورة اللي هي بعد بتاع اللي هي خلية عصبية من الدماغ أنا عايز يعني أي صورة إن شاء الله بتعرضها خلية عصبية قدامك الصورة دي دي خلية عصبية ده النواة بتاعتها ودي اسمها دندرايتس اللي هي التفرعات اللي طالعة منها من الخلية العصبية هذه الخلية في حالة اهتزاز دائم هذه الخلية تحوي برنامجا معقدا هذا البرنامج تتفاعل من خلاله مع بلايين الخلايا من حولها بتنسيق مذهل يشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى وإن أي مشكلة نفسية وإن أي مشكلة نفسية سوف تسبب خللا في هذا البرنامج مما ينقص من مناعة الخلايا ومما يسهل من هجوم المرض عليها جزاكم الله خيرا المعنى أحبتي في الله تصور تريليون خلية في هذا الحيز من الدماغ حاول أن تتصور هذا المعنى هذه التريليون خلية كل خلية لها نظام اهتزازي معين ولها وظيفة ليست هذه الوظيفة بمنأى ولا بمعزل عن بقية الخلايا التريليون وإنما هي تتناسق معها تناسقا مذهلا ان هذا هو السنترال ان صح التعبير لجميع اجزاء الجسم تصور ان هذه الخلايا التي تتحكم تريليون خليه تتحكم في جميع اجزاء الجسم في اليدين والرجلين في الكليتين في الكبد في حركه حركيه الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي وحركيه الجهاز التنفسي ووظائف القلب ووظائف الاعضاء المذهلة في التعقيد وإن أردت أن يعني نبسط لك ما معنى هذه العمليات التي في هذا الجسد عليك أن تقرأ كتب الطب من سنة أولى لغاية سنة ستة تقرأ كتب الطب في علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح وعلم الكيمياء الحيوية و علم الهيستولوجي وعلوم الطب كلها الأكاديمية والكلينيكية عشان تعرف كم المعلومات اللي بتعامل بها هذا المخ مع هذا الجسد في آن واحد لا يضطرب ولا تند ذرة عن مكانها كل ذرة في مكانها وكل جزيء في مكانه وكل عضو في مكانه وكل نسيج في مكانه وكل عملية بتعطي عطائها عمليه الهضم انت عارف انت لما تاكل لقمه واللقمه اللي بتنزل من الريق على المعده وتستقر في المعده ايه اللي بيحصل من الاف العمليات الحيويه وانت نائم وانت غافل وانت سايم ده بس الطعام طب النفس طب القلب طب الكليتين اخراج البول طب البولي طب التناسلي طب الكبد طب الطحال طب الجلد طب العضلات طب الاعصاب طبعا شيء خارج حدود ان تستوعبه في هذه العجاله ولكنه كما قلت ملخص لما درس ودرسناه في كليات الطب من أول ما دخلنا إلى أن تخرجنا هذه العمليات المذهلة تتم في هذا الحيز الدماغ كل خلية عارفة بتعمل إيه كل خلية عارفة بتفرز إيه كل خلية عارفة بتوجه إشارات إيه وبتستقبل إشارات إيه لا أقول إلا سبحانك وما تقال إلا لك طيب الصورة اللي بعدها كل شيء يتم في المخ كما قلت هذا المخ هو قدامك وهذا التريليون خلية قدامك وقلنا يوجد في الدماغ أكثر من مليون مليون خلية تريليون خلية كل خلية عبارة عن كمبيوتر معقد إنش... يعني احنا مضطرين نستعمل التعبيرات الحديثة تصور ان كل خليه عباره عن كمبيوتر والكمبيوتر ده بينسق مع الكمبيوترات كلها التريليون كمبيوتر وبدون توقف طيله حياتك منذ ان كنت خليه واحده نطفه امشاج وحتى تلقى الله عز وجل حينما ياذن الله تبارك وتعالى الدماغ قلت في اكثر من تريليون خليه تريليون مليون مليون واحد وجنبه 12 صفر هذه الخلايا تعمل جميعا بتناسق مبهر قلنا كل خلية عبارة عن جهاز كمبيوتر تأملوا بقى ان في تريليون جهاز كمبيوتر عندنا عايزين مساحة من الارض قد ايه عشان نحطهم طيب مين اللي بينسق بين التريليون كمبيوتر مين اللي بينسق بين التريليون طب عايزين كم مهندس علشان يشرف على هذه العمليات الغاية في التعقيد طبعا شيء لا يتصوره عقل ولكن الخالق جل وعلا الذي لم نقدره حق قدره ولم نخشاه حق خشيته ولم نخف منه حق الخوف ولم نعبده حق العبادة هو الذي صنع هذا الصنع في هذا الحيز الضيق جدا والذي علمنا منه, علمنا منه القليل جدا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني حتى النظريات اللي بقول عليها في كليات الطب وكده كلها نظريات اسمها ايه وصفيه بيوصف العلم كل الوقت علم وصفي انما ليه يعني يتحدث عن كيف انما لماذا لماذا يعني لماذا لما بترتفع نسبة السكر في في الدم مثلا يعني مثلا ليه البنكرياس بينشط عشان يطلع الانسولين فجأة, فجأة كده بيطلع انسولين وعارف ان نسبة مين اللي عرفه؟ مين اللي عرفه؟ احنا عايزين العلم يفعل من اجل التوحيد. عايزين الف... عايزين الحضاره العلميه الحديثه احبتي في الله يعني قطعت شوطا هائلا في مجالها ولكنها قطعت الصله قطعت الصله بين العلم المادي المجرد وبين وجود الخالق جل وعلا وضروره بل ايجاب بل حتميه ان أن نتوجه إليه آناء الليل وأطراف النهار لكي يصيغ حياتنا هذا هو منهج الله عز وجل طبعا لابد نسأل كيف تريليون خلية بتعمل بتناسق مبهر ونفهم آلية عمل هذه الخلايا أو هذه الأجهزة اللي بتعتمد كما قلت على الاهتزاز الاهتزاز ده حركة كهربائية لأن هو في توتر في الكون كله من الذرة إلى المجرة الكل في حالة اهتزاز الاهتزاز ده هو اللي بيعمل العمل العمل اللي هو عبارة عن تلقي إشارات وإرسال إشارات تلقي إشارات برسائل معينة وإرسال إشارات تجيب عن الرسائل دي بأقصر طريق وبكفاءة عالية وبتنسيق مذهل دي دي حاله الاهتزاز اللي موجوده فوجدوا ان حاله الاهتزاز ديت بتتاثر بالعالم الخارجي ليه لوجود هذه الاذن المفتوحه الاذن لها خاصيه العين لما بتعيس لما لما لما تريد ان تغمضها فانك تغمضها حينما تريد ان تغض بصرك عن الحرام فانت قادر على ان هكذا تغض بصرك حينما تريد أن تنام فإنك تغمض عينيك ولكنك لا تستطيع أن تغمض أذنيك ولذلك الملمح الإعجازي اللي هو جاء في سورة الكهف وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ضربنا على إيه؟ كان النوم بتاعهم عبارة عن ربنا سبحانه وتعالى وضع غطاء على الاذن ده ملمح ايجازي له مجاله ان شاء الله هنقوله لان احنا دخلنا في قصه الصوت مش هنخرج منها الا بقدر الله عز وجل دخلنا بقى في الاذن هنتكلم عن البصر هنتكلم هندخل في الجسم بقى بقدر الله عز وجل فضربنا على آذانهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله الآيات المهم إن هو لما ناموا فتية أهل الكهف كان نومهم مش زي نومنا احنا نومنا بننام بنقبض العينين بس الأذنين مفتوحة لا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد لأن الحاسة الوحيدة التي لا تنام حاسة السمع لا تنام تدخل في أذنك أصوات بتستقر في الدماغ تعمل شغلانة في الدماغ وتعمل حركات اهتزازية في الدماغ بتؤثر على جميع أنحاء الجسم وأنت نايم إنما العينين مغمضة ولذلك فإنها تسمى الحاسة التي لا تنام حاسة الأذن طبعا بيدخل الصوت بيعمل اهتزاز معين هنشوفه بعد شوية كده في الصورة هنا بقى الصوره ديت يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك لصوره طفل جنين في بطن امه صوره جنين في بطن امه قبل الولاده وهو جنين في بطن امه تبدا خلايا دماغه بالاهتزاز ولكنه اهتزاز بقى اهتزاز فطره الله التي فطر الخلق عليها اهتزاز متوازن اهتزاز جميل اهتزاز متناغم ما هو لسه لم تتلوث اذنه باصوات خارجيه ولكني اقول في هذه العجاله قولا بعد هذا السلايد بس اكمل قراءته بعد خروجه من بطن امه كل حدث يتعرض له هذا الطفل سوف يؤثر على خلايا دماغه اقروا معايا لان السلايد موجود للقراءه الطريقه التي تهتز بها هذه الخلايا تتاثر ايضا بل ان بعض الخلايا غير المهيئة لتحمل الترددات الصوتية العالية قد يختل نظامها الاهتزازي وهذا يؤدي إلى كثير من الأمراض النفسية والجسدية للطفل جزاك الله خيرا اللي أنا عايز أقوله في هذا في هذه الشريحة إيه إن الطفل له حالين الجنين له حالين حال في بطن أمه حال في بطن أمه وحال بعد خروجه من بطن أمه حال في بطن أمه فإنه تبدا حاسه السمع عنده في الشهر الخامس في الشهر الخامس تبدا حاسه السمع عنده في العمل في الشهر الخامس بينتبه لاصوات معينه طبعا ديت حقيقه لابد ان تنتبه اليها الاخت الحامل والاب الموجود في البيت والاولاد علشان يسمعوا هذا الجنين ما ينبغي ان يسمعه ما ينبغي ان يسمعه ولا يسمعونه وهو في هذه المرحله وهو في بطن امه لا يسمعونه ما لا ينبغي ان يسمعه فان الدراسات الحديثه تؤكد ان نفسيه الطفل او نفسيه الطفل ايوه نعم تتشكل في هذه المرحله وهو ما وهو ما زال جنينا في بطن امه يعني المشاجرات الصوتيه الزوجية العالية الوطيس يعني الساوندات العالية بالأغاني اللي الأم الحامل هتس... هتروح الحفلات الصاخبة وتسمع أصوات بترددات صوتية عالية جدا جدا بتأثر على هذا الجنين يا ترى ده سر العنف عند الشباب معرفش اه كلام احتمال يا ترى سن يعني سر العصبية عند الشباب دلوقتي سر الحدة في العواطف لان هو منفعل وهو لسه في بطن امه وهو لسه جنين في بطن امه بيتاثر بالاصوات اهوت حقائق علميه تجريبيه محايده تقول انه يتاثر في الشهر الخامس ويبتدي في الشهر الثامن يعني يسمع او يعي صوت الام وصوت ضربات قلب الام وصوت الاب ولذلك لما بينزل من بطن امه بسلامه الله عز وجل بيتعرف على صوت ابيه هكذا قالوا يتعرف على صوت أبي ولذلك احنا لنا حلقة بمشيئة الله عز وجل عن حاسة السمع بس هنتكلم عليها بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل عن طريق فيلم فيديو وعن طريق برضه PowerPoint المهم في هذا الأمر إنه بقى إن هو طول ما هو في الجنين في بطن أمه المفروض إن احنا نعامله بسلام ونعامله إن هو كائن حي دلوقتي المفروض نتعامل معه برقة وبجمال وبحب ونطبطب عليه وبطن أمه نعم بالكلمات الجميلة وبإسماعيل القرآن القرآن اللي في البيت الأصوات القرآنية الجميلة وذكر الله عز وجل وصلاة الحامل لله عز وجل وتسمع نفسها صوتها وتسمع جنينها ذكر الله عز وجل امر في غايه الاهميه احبتي في الله لانه بعد ما بيخرج ويتاثر بعد كده بالاصوات الخارجيه بيكون طبعا تاثره بالاصوات الخارجيه بعد نزوله الى الدنيا الدنيا صخب الدنيا قلق الدنيا ارق الدنيا اضطراب الدنيا فيها بشر والبشر سبحان الله فيها الخير وفيها الشر فهو عايز ينزل بجهاز مناعة صوتي يعني ايه جهاز مناعة صوتي يعني هو متعود على الأصوات الجميلة متعود على الذكر الحكيم متعود على صلاة الحامل وهو في بطنها عايز ينزل بقى فيواجه مجتمع فيه الخير وفيه الأصوات الجميلة أول ما ينزل يجي لنا الناحية الإعجازية للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه يامرنا ان احنا ناذن في اذنه اول كلمه يسمعها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اول ما يتلقى اذنه صوت الاذان تكبير وشهاده التوحيد وشهاده ان محمدا رسول الله لمن القيم عليه رحمه الله له في هذا التأذين في أذن ال الوليد كلام بديع جدا من نفيس كلام ابن القيم ان هو كانه معاصر انت عارفين دايما السلف لهم نور وبصيره فيقول بعد كلام طويل مش عايز اخرج عن الحلقه بعد كلام طويل يقول ايه وربما يتاثر قلب الوليد بهذا الاذان دون ان يشعر يعني فعلا ما هو لما بينزل او تدخل اصوات التكبير والشهاده في اذنه وبعدين تصل الدماغ ويأثر على القلب فيستقر في قلبه صيغه التوحيد وصيغه التكبير. هذه الصيغه بتنساح في جميع خلايا دمه واعصابه فيصبح هنا هذا الوليد على فطره الله عز وجل. دي فايده البيئة الإيمانية أحبتي في الله البيئة الإيمانية مش تربية بعد ما الشاب يوصل 18 سنة و19 سنة وبعدين تيجي الأم تقول أرجوك ابن ما بيصليش أعمل إيه أو ما بيصومش أعمل إيه أو ماشي مع الشلة الفلانية أعمل إيه أو ماشي في الصحبة الفلانية أعمل إيه التربية الإيمانية من لحظة ما يبقى نطفة أمشاج يتأثر بصلاتك أيتها الأخت الفاضلة يتأثر بصيامك يتأثر بقراءة قرآنك يتأثر بصلاة أبيه وذكر أبيه في البيت بيئة إيمانية في البيت ولسه جنين نعم بيأثر نعم دليلك الأبحاث العلمية أنا لا أقول وهما ولا أقول ظنا ولا أقول خيالا ده حقائق علمية تجريبية ولكن احنا بنفعلها إيمانيا المهمة هنا احنا بنفعلها إيه إيمانيا ثم حينما ينزل أول حاجة تأذن هنا وطبعا حديث الاذان حديث صحيح لما بتاذن في اذن اما حديث الاقامه ففي كلام في الاذن اليسرى انما احنا بنمسك الحديث الصحيح وسنه الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعدين العقيقه وبعدين الزواج وبعدين الانسان محتفل به في كل مراحله انسان مكرم في الاسلام محتفل به في كل مراحله اكتشف العلماء أن شريط ال DNA داخل الخلية أيضا له بصمة اهتزازية سبحانك ولا تقال إلا لك يعني شريط ال DNA في داخل الخلية له بصمة اهتزازية يعني لا يحدث اهتزاز في DNA شريط ال DNA عارفينه طبعا الجرايد بتتكلم عن ال DNA كتير قوي عشان الجرايم اللي كتيرة اليومين دول وجرائم الزواج والعرفي والهم ده والقتل وكده عارفين انتوا ال DNA تحليل ال DNA دي له بيقول لك ايه بصمه اهتزازيه يعني ال- ال- البشر الوقت 7 مليار ما فيش واحد من السبعة مليار بصمته الاهتزازيه في ال DNA بتاعت خليته زي التاني سبحانك يا رب هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ماذا يقول داروين عن هذه الحقيقه داروين الدعي الذي ينفي يد الله عز وجل العامله في كل شيء داروين يعرف يجاوب على السؤال بتاعي دلوقتي داروين يعرف يجاوب على السؤال بتاع داروين داروين اللي كان بي بيتدرس في كتبنا دون ان نشعر ما يعرفش يجاوب على السؤال ده لان يد الله عز وجل ما تقولش يد القدر عشان ما التاويل قول يد الله عز وجل هي التي تعمل في كل لحظه في كل لحظه ربنا ما خلقش الخلق وسابه كده ليوم القيامه يشتغل بالزنبلك زي ما بيقولوا في الملحدين ان ان خلق ربنا زي الساعه اللي اتصنعت في سويسرا وبعدين مظبوط على حاجه معينه وبعدين مشت بقى وراحت افريقيا فاللي صنع ال- الساعه ما يعرفش عنها حاجه دلوقتي هي ماشيه بالايه بالرم- بال- باللي فيها بالاليه اللي فيها لا لا خلق الله ليس هكذا خلق الله سر اسم الله القيوم انت عارفين يعني ايه اسم الله القيوم اسم الله القيوم معناه انه قائم على كل نفس في كل لحظه يعني هذا العمل الذي يتم في الخليه بقيوميه الله عز وجل قيوميه الله في كل لحظه وفي كل نفس وعلى المليارات السبعة التي ت- سبعة آلاف مل- سبعة آلاف مليون بشر يسكنون القارات الخمس له قيومية على عمل العينين وعمل الأذنين وضربات القلب وحركة المعدة والأمعاء في كل لحظة اسمع إلى قول الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ده القيومية يعني لسر الله الس- القيوم سر اسم الله القيوم او معنى اسم الله القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم معناه انه قيوم عليك الان وعلى اجهزتك وعلى نفسك نفسك نفسك وعلى اداه ابصارك وعلى سمعك وعلى دقات قلبك وعلى حركات امعائك وعلى حركه الدماء في عروقك وعلى الكليتين واخراج البول منهما وعلى الطحال وعلى الكبد وعلى الاعصاب وعلى اطراف وعلى الجلد وعلى العضلات في كل لحظه هذا هو الفرق بين ايمانك بان الله على كل شيء قدير وان الله على كل شيء حفيظ وان الله على كل شيء وكيل وبين ادعاء هؤلاء المخابيل المجانين الذين يقولون ان الله خلق الخلق وتركه يعمل تعمل فيه الطبيعه البشريه او الطبيعه امنا الطبيعه زي ما بيقولوا في امريكا او الكلمات الالحاديه نحن نؤمن ايمانا جازما بان قيوميه الله عز وجل وسره القيوم على كل شريط دي ان ايه في كل خليه من مليارات الخليه التي في جسد انسان واحد فما بالك بمليارات البشر وهذا ايضا سر اسم الله الخلاق الخالق والخلاق شريط ال DNA داخل كل هي- خليه قلنا بيهتز بطريقه فيها بصمه هذا الشريط محمل بمعلومات ضروريه للحياه كل آه، شخصيتك في ال DNA ال DNA اللي اتكون في النطفه الامشاج احنا عارفين إن الحيوان المنوي والنطفه وعلى فكره ان شاء الله برضو عايزين نبتدي تاني السلسله بتاع خلق الانسان بس بعرض اخر وابهار اخر احنا كنا بدانا كنا لسه ما عندناش الاجهزه ديت ان شاء الله عايزين نعرضها بعرض اخر وابهار اخر قلنا النطفه الامشاج فيها ال DNA خلاص اتكون الخليه الاولانيه فيها ال DNA ال DNA والنطفه الامشاج لسه عباره عن نقطه ماء قطره ماء اسمها النطفه ها فيها كل المعلومات الخاصة بك أنت الجالس أمامي الآن أنت باسمك ورسمك وشخصك أنت يعني عواطفك وانفعالاتك ولون عينيك وبصمة أذنيك وبصمة إصبعك أصبعك ولون وجهك ونعومة شعرك أو خشونته أو السوائل التي في جسد كل إنسان من الميراث السبعة زي ما قلت له بصمه موجوده في النطفه الامشاج وبعدين النطفه الامشاج اللي هي الخليه دي ابتدت تتكاثر عشان تعمل ملايين وبعدين ملايين وبعدين مليارات الخلايا المتخصصه في الجسم الانساني خلايا للمخ خلايا العضلات خلايا للقلب خلايا للتنفس خلايا القصة الطويلة اللي اتكلمنا فيها كتير بس ذكر الله دائما ايه بيذكرنا ما نس- ما نسينا عند تعرض هذا الشريط الشريط ده له اهت- يعني بصمة اهتزازية فطرية اللي هو التي ف- ف- فطرة الله التي فطر الناس عليه فطرة الله التي فطر الناس عليها لها معنيين أحبتي في الله معلش لابد نربط كل حاجة بالعقيدة وبالقرآن احنا ما بنتكلمش في في العلم المجرد إطلاقا لها معنيين فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها بأن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشركون معه أحدا القصة بتاع ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة الآية اللي هي الفطرة التي فطر الناس عليها على أنهم يوحدوه ويعبدونه لا يشركون به شيئا وبعد كده العهد بتاع الرسل وبعدين بعد كده ال- ال- العقد الثالث ثلاث عقود إن شاء الله عز وجل نتكلم عليهم في حينهم ده معنى المعنى الثاني لفطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الخلق لا تبديل لخلق الله فت... هذه هذا الجسد مفطور من الله عز وجل على الفطرة على الصلاح على الإبداع الخلق الجسدي الإنساني خلاف فطرة التوحيد هنا فطرة الخلق ولذلك ولذلك من أساليب إبليس إيه؟ من سل... من اساليب ابليس عليه لعنه الله ومن التهد... التهديدات الابليسيه المتواعده لبني ادم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله خلق الله الذي فطره على هذا الصلاح وهذه الفطره فابليس يغير خلق الله او يريد ان يغير خلق الله في هاتين القضيتين قضيه التوحيد بالشرك يغيرها بالشرك وقضية الخلق فليبتكن آذان الأنعام أو يغيروا خلق الله بالأرحام المؤجرة والرواية والاستنساخ والحكاية اللي هي لسه يعني واحد سألني دلوقتي حالا واست- واستفتاني في هذا الأمر إن هو تأجير الأرحام واحدة عايزة بويضة من التانية قصة عجيبة وغريبة يبقى آه، المجال الإبليسي إن شاء الله بعد هذه الحلقات عن الأصوات القرآنية هنتكلم عن الذبذبات الشيطانيه او الاصوات الابليسيه الاصوات الابليسيه الابليسيه ليه عفوا بسم الله الرحمن الرحيم. الس- الشيطان له صوت نعم ده صريح القران واجلب عليهم بصوتك واستلأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك يبقى بس الشيطان له صوت هتكلم عليه إن شاء الله بعنوان الذبذبات الشيطانية في مقابل الذبذبات الرحمنية اللي هي صوت القرآن الكريم يبقى مهمة الشيطان أو توع- أو وعيده أو تهديده أن يحاول مع البشر أن يغيروا خلق الله يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي التوحيد بأن يجعلهم يشركون به ويغيرون خلق الله أو يغيروا خلق الله بالبتك أو الجدع ليبتكن آذان الأنعام وهكذا هذا الشريط حينما الشريط دي إن إيه له اهتزاز فطري اللي هو الطبيعي دقات القلب مثلا 70 دقة مثلا يعني خلاص بالاهتزازات الشيطانيه تبقى 120 او المرض يبقى 120 او 150 وساعات توصل ل 200 دقه في الدقيقه دي المرض حال المرض هنا يدخل فيروس الانسان يتعصب ينفعل يغضب مشكله نفسيه صدمه عاطفيه تبص تلاقي اهتزاز الشريط ده ابحاث علميه اهتزاز الشريط ده ابتدى يضطرب ويبتدى له يعني مستوى منخفض جدا من الطاقة وجدوا بعد كده ان الصوت له تأثير على إعادة برمجة هذا الشريط مرة أخرى فينشط شفت القصة بقى الجميلة بقى طيب أعظم صوت يمكن أن يعيد برمجة هذا الشريط مرة أخرى فيعيده إلى حال الصحة أعظم صوت وأبدع صوت وأروع صوت وأحسن صوت وأجمل صوت هو صوت كلام الله عز وجل بلا نزاع هنا ايه اللي ممكن يضطربوا زي ما قلنا ممكن يعني الهجوم مثلا فيروسات ممكن اضطرابات لان انت عارف جهاز المناعه قصه طويله جهاز المناعه اول ما بيضطرب بيضطرب عمل هذا الشريط آه، في صوره للشريط ال DNA نعرضها برضو عشان آه، هو اللي هو الشريط المزدوج ده اللي هو بتاع ال DNA اه هو ده الش- هو ده ال DNA اللي ملفوف حوالين نفسه ده وال DNA عشان يعني نتكلم عليه عايز حلقات مش حلقه واحده ال DNA ده عايز حلقات مش حلقه واحده جزاك الله خيرا اعرض الصوره اللي بعدها على طول بعد اذن حضرتك لان الصوره اللي بعدها صوره لخلايا الدماغ اللي هي خلايا المخ وتظهر الاجزاء المتضرره باللون الاحمر يعني اللون الاحمر اللي انت شايفه ده ده اجزاء من الخلايا متضرره هذه المناطق لها طبيعه خاصه ان هي ايه نشاط قليل وطاقه شبه منعدمه خلي بالك الكلام ده برضه شوف قدر الله هي- هيجرنا لايه قدر الله هيجرنا هنتكلم عن العلاج بالطاقه العلاج بالطاقه دلوقتي آه، لغه العالم العلاج بالطاقه هنتكلم عليه ان شاء الله عز وجل لان احنا أداة كلمه ممكن تجرنا لحلقات قادمه هذه المناطق ذات نشاط قليل وطاقة شبه منعدمة وهي تشرف على الموت حاجة ممكن تحييها حاجة ممكن تنشطها نعم لدى تعريض هذه الخلايا إلى موجات صوتية محددة افهم الكلام قبل ما اتكلم عن العلاج بالقرآن كل ده توطئة عشان اتكلم عن العلاج بالقرآن إلى موجات صوتية محددة بأنها تبدأ بالاهتزاز والنشاط المصدر عشان تعرفوا إن إحنا أمة التوثيق ما كنتش كلام من عندي لا National Research Council of Canada اللي هو عبارة عن المؤتمر العالمي البحثي في كندا هو اللي قايل هذا الكلام طيب الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها عشان نشوف ال- الترددات الصوتية قدام عينينا هي على الشاشة دلوقتي صوت القرآن هو عبارة وأرجو أنك آه، يعني تسيب ال- السلايد أخي الحبيب لغاية ما نخلص صوت القرآن عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد خلي بالك اللي فوق ده عبارة عن إيه wave length wave length wave length يعني إيه طول الموجة الصوتية لان كل صوت بيطلع دلوقتي يعني الصوت اللي انت سامعه مني دلوقتي وصوتك وصوت احمد وصوت فلان وصوت علان وصوت آه، فلان وفلانه كل صوت اسمع له تردد موجي معين لانهم قالوا بعد كده حاجه اسمها بصمه الصوت عارفين طبعا بصمه الصوت انا ما بقولش كلام آه، يعني خارج عن اهتمامات الناس عارفين بصمه الصوت يعني الواحد بيبرمج الخزانه الخزنه بتاعته على صوته لا يفتحها الا ان إلا- الا اذا اتكلم فتفتح الخ- الخزنه ليه لان لكل انسان على وجه الارض بصمه صوتيه سبحانك يا رب بصمه صوتيه يعني انا يعني لا يتشابه صوتان على مستوى العالم ممكن يقتربوا من بعض قوي بفعل الجينات فعل الجينات تلاقي صوت فلان زي علان وتيجي في التليفون تس يعني تستغرب كانه صوت اخوه بالظبط دي بيقتربوا عشان الجينات انما يتشابهوا ويتطابقوا اطلاقا دي بصمه زي بصمه الصابع بالظبط بصمه صوتيه محدده هذه البصمه الصوتيه يعني ما اعظم ما اعظم صوت القران بامواجه او بطول امواجه عشان ياثر على وطبعا احنا عرضنا في حلقه زمزم عرضنا في حلقه زمزم اللي هي شكل البلورات بتاعه ماء زمزم لما قرانا عليها الفاتحه وكان ده بحث لعالم ياباني اسمه اوموتو مش بحثنا احنا كمسلمين عالم ياباني اسمه اوموتو هو اللي اجرى البحث على ماء زمزم ووجد ان ماء زمزم يعني قطراته تحت الميكروسكوب لما بتقرا عليها الفاتحه بتظهر اشكالا بديعه جدا في غايه الجمال والابداع. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نيجي بعد كده نتكلم عرضه على برضه في صوره عايزين نعرضها اسمها الذره هي وحده البناء الاساسيه للكون. احنا عايزين يعني نحشد ال- الحقائق العلميه قبل ما نتكلم عن العلاج بالقران. الذره هي وحده البناء الاساسيه للكون. دي صوره وبعدها يعني صورتين ورا بعض يا استاذ احمد تعرضهم على طول. الصورة ديت اللي هي صورة الذرة عندما نتأمل الكون نجده مؤلفا من ذرات دي الذرة هي الذرة نواة وبتدور حولها الكترون في سبع مدارات احنا اتكلمنا الكلام ده في الطواف وقلنا كل شيء في الكون يطوف من الذرة إلى المجرة وادي الذرة قدامك اهيت فيها مدارات سبع والطواف حول الكعبة سبع والطواف الكوني كله بي بي بيتم في هذه المدارات هنا سبع مدارات فيها الكترون كل ذره من ذرات الكون في حاله اهتزاز كامل ال- الصوره اللي بعدها الخليه هي وحده بناء الجسم فاذا كانت الذره الصوره اللي بعدها مباشره اذا كانت الذره هي وحده بناء الكون فان الخليه هي وحده بناء الجسم الجسم ده بنايه عماره برج الطوبه فيه ايه الطوبه فيه هي الخليه يعني الخليه هي اللبنه لبنه بناء هذا الجسم بس لبنات متخصصه بقى خلايا القلب خلاف خلايا الكبد تحت الميكروسكوب خلايا الكبد خلاف خلايا القلب خلايا الأعصاب خلاف خلايا المعدة والأمعاء خلايا خلايا الجهاز البولي في الكليتين والحالب خلاف خلايا البروستاتا خلايا وهكذا وهنعرض الخلايا دي إن شاء الله هنعرضها في حينها بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا احنا عايزين نعرض الصورة اللي فيها موجات كهرومغناطيسية يصدرها الدماغ حاجة اسمها EEG انت عارفين ال ECG بتاع ال- القلب اللي هو رسم القلب الكهربائي اللي بنقول عليه ده ففي موجات كهرومغناطيسية بنعرضها يا استاذ احمد موجات كهرومغناطيسية يصدرها الدماغ دي برضه في حالة الزاز انت بتشوف انت الرسم بتاع الاي اي جي اي اي جي مش ال ECG ال EEG بتاع الدماغ تشوفه قدامك اهوت بتجد ان هو بيرسم اهتزاز ما هو ده دليل ان الخلايا الدماغ بتهتز لها تردد اهتزاز معين ي- يعلى او ينزل يبقى في مرض يعني هو ع- أس- اخواننا اساتذه الاعصاب يعرفوا كده لما بيجي يقروا هذا ال- ال- الشريط يعرفوا انه في حال صحه وفي حال مرض زي احنا بنقرا برضه جا- البتاع شريط رسم القلب نعرف ان رسم القلب ده طبيعي ولا فيه ذبذبات غير طبيعيه او ذبذبات بطينيه او ذبذبات اذينيه او سرعه في ضربات القلب او تضخم في عضله القلب يعمل اهتزاز معين او حجم معين للار او وهكذا فاحنا هنا لا بعد اذن حضرتك لسه ما خلصتش ال- اللمبات كهرومغناطيسيه وتصيرها الدماغ ده اكتشف العلماء حديثا ان خلايا الدماغ تهتز فتصدر موجات كهربائيه واخرى مغناطيسيه وهي تعبر عن نشاط الدماغي لدى الانسان فده دليل يعني هو ده الدليل قدامنا اللي احنا شايفينه قدام عينينا على ان خلايا الدماغ لها اهتزاز معين وان احنا لما بندخل الصوت بقى عن طريق الاذن الى المخ هذه ال- الاهتزازات آه، بتتغير جزاك الله خيرا اه جينا بقى هنا ال... طيب آه، هنا بقى لقينا ان في بحث علمي ما خلصناش حاجه في الحلقه بس المخرج العزيز اذن لي بخمس دقائق لسه انما هكذا كل شيء في الوجود ينتهي وينتهي آه، وتنتهي مدته فقالوا ان في بقى ايه عايزين بقى نفعل مساله الايه العلاج بالصوت قال لا يعني انا ممكن اعيد برمجه الخلايا اللي بتهتز اهتزازات اضطرابيه دي وبرمجه الدي ان ايه وبرمجه خلايا الدماغ عن طريق ايه ان احنا ندخل صوت ونشوف هيعمل ايه ووجدوا حاجه غريبه جدا جدا ان صوت الانسان هو اكثر الاصوات تاثيرا على جسده يعني انا ما اجيبش واحد يقرا عليا زي البدعه بتاعت آه، ال- يعني ولا ايه تعالى واحد يقرا عليك ما عندناش في الاسلام يا اخوانا ما عندناش في الدين ده ولا اعرف يعني حسب معلوماتي ان عندنا وظيفه اسمها واحد يقرا قران على واحد وظيفه قارئ قران على واحد ولكن هناك حقيقه علميه نرجو ان نفعلها هذه الحقيقه مفادها ان صوتك انت بالقرآن أو بالذكر طبعا الذكر مجال واسع جدا صوتك أنت بالقرآن وبالذكر هو أكثر الأصوات تأثيرا على جسدك دي حقيقة علمية عايزين نفعلها في العلاج آه، بالقرآن آه، أنا عايز ال- الصورة اللي بتقول الصوت هو موجات تنتشر في الهواء دهيت وهنختم بها إن شاء الله وبعدين الدعاء الصوت هو اللي هي الخلية ال- الصورة اللي فيها موجات صوتية الصوت ينتقل في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية ده في الهواء خلي بالك الصوت أهو دي الموجات الصوتية في الهواء بيسير بسرعة 340 متر في الثانية في السائل يسير بسرعة 1300 يعني أكثر 1340 متر في الثانية يعني يسير في السوائل بسرعة أكبر من سيره في الهواء ده دليل أن الوسط السائلي وقلنا في ماء زمزم الكلام ده أن الوسط السائلي جزاك الله خيرا خلاص أن الوسط السائلي هو أكثر ملائمة لانتقال الصوت من وسط الهواء بمعنى أن تأثير الهواء الأصوات في الهواء غير تأثير الأصوات داخل جسمك وجسمك بيحتوي على 70% منه مية 70% منه مية إذا تأثير الصوت في الجسد الإنساني وهو بيحتوي على 70% منه مية خلي بالك الجسد الإنساني فيه 70% منه صل... مية و 30% منه مواد صلب هي نفس النسبة لتوزيع المية واليابسة على وجه الأرض 70 و30 أو بالدقة 71 و29 شوف وحدة الخلق تدل على وحدانية الخالق جل وعلا 70% مية في جسمك و30% مواد صلبة هي نفس النسبة الموزعة على اليابسة والماء طبعا يعني لسه في في الحلقة كلام كثير جدا ولكن نرجئه بمشيئة الله عز وجل أن وقت البرنامج أزف على الرحيل ولم يتبقى إلا أن ندعو الله عز وجل عسى أن يتقبل منا في هذه الساعة الطيبة المباركة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى, وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه المباركه ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا غما الا كشفته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا تائبا الا قبلته ولا عاصيا الا هديته ولا عيبا الا سترته ولا مهموما الا فرجت كربه ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قسمته اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين واكشف الهم عن المغمومين اللهم فرح المحزونين اللهم ان عبادك المستضعفين الموحدين في اماكن كثيره من الدنيا حفاه فاحملهم عراة فاكسهم جياع فاطعمهم يا رب العالمين في هذا الوقت العصيب الذي قل فيه النصير كفى بك وليا وكفى بك نصيرا انصرنا وارنا قبل ان نموت نصرا قريبا واشف صدورنا بغلبه الاسلام وعز الموحدين اللهم اشف صدورنا بنصر قريب اللهم اشف صدورنا بنصر قريب وردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارفع عنا الغلاء والبلاء وارفع عنا الوباء وعضال الداء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد احبتي في الله الى لقاء في الجمعه القادمه بمشيئه الله عز وجل ان قدر الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول برهان جديد على اعجاز القران الكريم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.